باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين خريستوس انست احنا في سلسلة دراستنا في الاناجيل المقدسة ماشيين دلوقتي في قصة قيامة ربنا يسوع المسيح بمناسبة ان احنا في الخمسين المقدسة المرة اللي فاتت اخدنا قيامة المسيح نفسها وظهور الملائكة للنسوة حاملات الطيب ولبطرس ويوحنا واستعلان حقيقة القيامة المرة دي تكميلا للموضوع هناخد ظهورات السيد المسيح بعد القيامة ظهورات السيد المسيح من بعد القيامة هذه الظهورات كانت كثيرة ومتكررة وفي ظروف متعددة ولأشخاص عديدين والهدف منها ان السيد المسيح كان بيأكد ليهم حقيقة قيامته في سفر الأعمال الإصحاح الأول يقول عن الرسل الذين أراهم أيضا نفسه حيا ببراهين كثيرة بعدما تألم وهو يظهر لهم أربعين يوما ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله في سفر الأعمال بيحدد الفترة اللي كان فيها السيد المسيح بيظهر وهي أربعين يوم ويقول ببراهين كثيرة زي ما هنشوف النهاردة في الظهرات كان بيحاول يثبت لهم ان هو فعلا قام من الاموات مش مجرد شبح او خيال او روح وفي سفر الاعمال ايضا لما تكلم معلمنا بطرس مع كرنيليوس وانتم عارفين ان كرنيليوس هو كان اول واحد اممي يقبل الايمان ودي في سفر الأعمال إصحاح عشرة الآية أربعين يقول هذا أقامه الله في اليوم الثالث الكلام عن المسيح طبعا وأعطى أن يصير ظاهرا يعني بعد قيامته بقى ظاهرا وفي ناس شافوه بس بيحدد يقول ايه ليس لجميع الشعب ما كانتش رؤية المسيح القائم متاحة لكل الناس بل لشهود سبق الله فانتخبهم لنا نحن الذين أكلنا وشربنا معه بعد قيامته من الأموات وأوصانا أن نكرز للشعب ونشهد فالسيد المسيح كان قاصد ان هو يظهر لمجموعة من الناس هم هيبقوا شهود لهذه القيامة لاحظوا ان السيد المسيح عندما صلب ومات كان هذا الامر مشهور صلب على جبل عالي وكل الناس شافوه وهو بيموت عندما قام قام في السر محدش شاف القيامة لكن بعض الشهود رأوه بعد قيامته يريد المسيح ان تكون القيامة موضوع ايمان مش عيان مش رؤية احنا نآمن بيه بقيامته بس بناء على رؤية شهود امناء اللي هم ابائنا الرسل ايه بقى السيد المسيح ظهر ازاي اول ظهور ورد في انجيل متى اصحاح 28 النسوة اللي كانوا رايحين الصبح للقبر وشافوا الملاك وهم راجعين اذا يسوع لقاهما وقال سلام لكما فتقدمتا وامسكتا بقدميه وسجدتا له فقال لهما يسوع لا تخافا اذهبا قولا لاخوتي ان يذهبوا الى الجليل وهناك يرونني ده كان اول ظهور والمرأتين دول كانوا مريم المجدلية ومريم الاخرى طبعا الاخرى مش ممكن تكون العذراء مريم لان لو ذكر لو كانت العذراء مريم كان قال مريم ام يسوع ومريم المجدليه كان يجيبها الاول قبل المجدليه وما كانش يقول عليها الاخرى الاخرى دي ايه نكره يعني العذراء معروفه فكان قال مريم ام يسوع ومريم المجدليه لكن هنا قال مريم المجدليه ومريم الاخرى اللي هي زوجة كلوبا طبعا الاثنين ستات دول لما راحوا للرسل وقالوا لهم ان احنا شفنا المسيح تراءى كلامهن لهم كالايه كالهذيان الهذيان معناها واحد بيخرف زي ما يكون واحد عنده حمى وقاعد بيخرف فقالوا الستات دول بيخرفوا هذا الامر خلى مريم المجدليه تتشكك وتقول اذا كانوا الرجاله الكبار العاقلين اللي هم عارفين المسيح اكتر مننا مش مصدقين انه قام اكيد احنا متوهمين الدنيا ضلمه ومشاعرنا مرهفه جايز احنا تخيلنا شيء فرجعت تاني للقبر تبكي فكان الظهور الثاني لها لما المسيح قال لها لا تلمسيني لانه يبدو انه كان ايه واخد على خاطره منها في المرة الاولى يقول الكتاب فتقدمتا وامسكتا بقدميه وسجدتا له سجود الايمان وسجود العبادة سجود الفرحة زي ما واحد كده يكون مسافر سفر طويل ومتغرب عن الكنيسة اول ما يوصل يقبل اعتاب الكنيسة بفرح ويبقى داخل فرحان دول المسيح غاب عنهم وكان في نظرهم على انه ميت وفجأة لقوه حي فسجدت له وقبلت قدميه ومسكوا قدميه كأنهم بيقولوا له مش هنسيبك عارفين الآية بتاعت السفر النشيد اللي تقول ايه امسكته ولم ارخه لكن في المرة الثانية رجعت مريم المجدلية تبكي ومفكرة في بالها ان المسيح انتهى وضاع منها واتسرق ولما اتكلم معاها المسيح ظنت ان هو البستاني وقالت يا سيد ان كنت انت حملته قل لي وانا اخده قال لها لا تلمسيني لانها لم تكن عندها الايمان الكافي بقيامة المسيح في الظهور الثاني دوت للمجدلية عرفت انه يسوع لما قال لها يا مريم ودي معناها ان نبرة صوت المسيح وهو ينطق باسم مريم فكرتها يعني كان بيتكلم معاها حاجات تانية لما قال لها لماذا تبكين من تطلبين ما عرفتوش لما قال لها يا مريم التفتت وقالت له ربوني وهتمسك فيه قال لها لا استني بقى ما تلمسنيش المسيح يعرفنا بأسامينا ومناداة الاسم تحرك في القلب مشاعر خاصة احنا كمان لابد ان ننادي المسيح باسمه لعلكم تعرفوا ان في صلوة في كنيستنا اسمها صلاة يسوع نردد فيها كلمة يسوع مع صلوات قصيرة يسموها الصلوات السهمية طالعة زي السهم طول النهار نادي اسم الرب يسوع يا رب يسوع اعني يا رب يسوع قويني لو انت ناديته باسمك هو يناديك باسمك لو انت ناديته باسمه هو يناديك باسمك ويبقى هناك عشرة وعلاقة واول ما تسمع صوته هتعرفه وهو لما يسمع صوتك يعرفه هذه المجدلية يقول عنها معلمنا مرقس كان قد اخرج منها سبعة شياطين وهي عارفة بفضل المسيح عليها حررها من عبودية الشيطان ومن الاذية اللي بيعملها فيها الشيطان عشان كده بعد ما شفاها من الشياطين السبعة خرجت خلفه تخدمه وتبقى تلميذة له وكانت اول واحدة تخرج للقبر في الفجر تدور على المسيح واستحقت ان تكون ايضا اول واحدة تشوف المسيح القائم كثيرون من الناس اخرج منهم المسيح شياطين وكثيرين من الناس المسيح شفاهم من امراض مستعصية وبعضهم المسيح اقامه من الموت لم يسمع الا عن هذه المجدلية التي ذهبت باكرا في الفجر الى القبر كانت اشجع من الرجال تفكرنا بقصة العشرة البرص السيد المسيح شفاهم من البرص وما رجعش غير واحد بس يشكره وكان هذا الواحد غريب الجنس سامري وانت وانا المسيح في كل يوم بيعمل معانا اعمالا عظيمة هل بنرجع نشكره هل بنشكره على كل اللي بيعمله معانا وعلى كل اللي بيعمله معانا واحنا مش واخدين بالنا ياما بيعمل معانا حاجات واحنا مش واخدين بالنا ينقذنا من مخاطر وينقذنا من ضيقات قبل ما توصل لينا وما بناخدش بالنا عشان كده الكنيسة بتعلمنا في صلاة الشكر نقول له نشكرك على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال لان في حاجات بتحصل معانا واحنا مش عارفين بعد ما ظهر للمجدلية ظهر مرة تالتة لبطرس في نفس يوم القيامة ظهر له واحنا مش عارفين تفاصيل هذا الظهور ما اتكتبش لكن ورد فين لما تلميذي عمواس ودي هناخدها النهارده بالتفصيل لما رجعوا وقالوا ان احنا شفنا المسيح قالوا ما هو فعلا سمعان شافه وبعدين لسه بيتكلموا لقوا المسيح ظهر في وسطهم وهذا الظهور ايضا ذكره معلمنا بولس في رسالته الاولى لاهل كرونس اصحاح 15 قال ان هو ظهر لسمعان الظهور الرابع في نفس يوم القيامة الاولاني كان للنسوة حاملات الطيب التاني كان لمريم المجدلية لوحدها طبعا في الاول كانت مجدلية معاه والتالت كان لبطرس الرابع كان لتلميذي عمواس ودي هناخدها دلوقتي بالتفصيل الظهور الخامس كان في نفس اليوم للتلاميذ مجتمعين ومعاهم تلميذي عمواس بس كان غايب عنهم مين توما دول الخمس ظهورات اللي حصلوا في يوم قيامة السيد المسيح تاني اسبوع جالهم ومعاهم توما يعني قعد خلي بالكم من الحد للحد ما بيظهرش اول اسبوع اول يوم شبعهم ظهورات خمس ظهورات وبعدين قعد لتاني حد لما ظهر لهم ومعاهم توما قد يكون هذا لكي يؤكد السيد المسيح على كرامة يوم الأحد وبعد كده بقية الأربعين يوم بدأ يظهر لهم كثيرا ذكر منهم بعض الظهورات معجزة صيد السمك الكثير عند بحر طبرية ظهور بعد القيامة ويقول معلمنا بولس في رسالة كورنثوس الأولى صحاح 15 إنه في مرة ظهر لأكثر من 500 أخ وإنه ظهر ليعقوب وأخيرا ظهر مرة يوم الخميس اللي صعد فيه الى السماء ظهر لهم وقعد يتكلم معاهم وفيما هو يتكلم انفرد عنهم واصعد الى السماء ودي هناخدها لوحديها لما نتكلم عن صعود المسيح هي دي الظهورات التي ذكرت في الاناجيل ولكننا متاكدين ان هناك ظهورات اخرى لم تكتب بالتفصيل بدليل الآية اللي جت في سفر الأعمال وقريتها لكم من شوية إنه الذين أراهم أيضا نفسه حيا ببراهين كثيرة بعدما تألم وهو يظهر لهم أربعين يوما ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله لم يرد في أي ظهور من الظهورات اللي اتذكرت بالتفصيل ماذا قال المسيح عن ملكوت الله فاذا في ظهورات اخرى في كلام التاني اتقال لم يكتب بتفاصيله في الكتاب المقدس ومعلمنا يوحنا قال حاجة زي كده في اخر الانجيل يقول ايات اخر كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب وفي اخر اية في انجيل يوحنا يقول اية شبيهة بدي واشياء اخر كثيرة صنعها يسوع ان كتبت واحدة واحدة فلست اظن ان العالم نفسه يسعى الكتب المكتوبة هناك اشياء كثيرة قالها المسيح ولم يذكر التفاصيل يقول لك كان يتكلم معهم عن الامور المختصة بملكوت الله قال ايه ما كتبوش هل تتوقعوا ان ما قاله المسيح في الاربعين يوم ضاع مش ممكن لان قال لهم هبعت لكم الروح القدس يعلمكم كل شيء وايه كمان ويذكركم بكل ما قلته لكم بكل ما قلت مفيش كلمة من الكلام اللي قاله المسيح ممكن تضيع طب ما كتبتش حتى لو ما كتبتش موجودة داخل الكنيسة ده اللي بنسميه التسليم الرسولي والتقليد والتعليم الشفاهي اللي موجود في ضمير الكنيسة وفي تعليمها ده انتوا هتشوفوا دلوقتي في قصة تلميذي عمواس آية بيقول فيها المسيح ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهم الأمور المختصة به في جميع الكتب ماذا قال المسيح دي كنوز كنوز انتوا لما بتقعدوا تسمعوا تأمل في آية في العهد القديم وتربطوها بالمسيح بتنبهروا مش حل لو كان المسيح نفسه هو اللي بيتكلم دي كنوز اسال اباء الرسل ومعلمنا لوقا اللي كتب الكلمتين دول اقول له طب ما كتبتش ليه التفاسير والشرح اللي قاله السيد المسيح يقول لي اكتب ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه طب الحاجات دي اقول له ضاعت يقول لي مش ممكن تضيع كل كلمة قالها المسيح اتغرست في ضمير الكنيسة وفي تعليمها سواء مكتوبا او شفاهيا الاتنين بنفس القوة ونفس القيمة لان المصدر واحد وهو المسيح قبل ما اخد قصة تلميذي عمواس اقول لكم ما هو موقف الاباء الرسل من حقيقة قيامة المسيح في انجيل متى يقول بعضهم شكوا انت عارفين قالها امتى يقول لك المسيح وقف في وسطهم وقال لهم سلام لكم بعضهم شكوا شكوا حتى في المنظر اللي شايفينه وفي انجيل مرقس يقولوا لم يصدقوا ولما رجع تلميذي عمواس انجيل مرقس يقول ولا هذين ايضا ولم يصدقوا ولا هذين ايضا ولما ظهر لهم المسيح يقول وبخ عدم ايمانهم وقساوة قلوبهم ولما رجعوا النسوة يقولوا ان هم شافوا ملائكة والمسيح قام تراءى كلامهن لهم كالهذيان ولم يصدقوهن لما بطرس شاف المنظر يقول لك مضى متعجبا في نفسه من مكان يعني اخر الحدود بتاعته انه متعجب ولما ظهر لهم المسيح يقول غير مصدقين من الفرح ومتعجبين وكلكم عارفين موقف توما اللي قال ان لم ابصر وان لم اضع يدي لا اؤمن اباؤنا الرسل لم يقبلوا خبر القيامة بسهولة ولكنهم في البداية تشككوا هذا الشك لصالحنا لانه برهن لينا ان الناس اللي نقلوا لنا الخبر ما كانوش سذج وده قلت لكم المره اللي فاتت بس حبيت اجمع لكم الايات اللي بتوضح موقف الرسل اما تلميذي عمواس فقصتهم وردت في انجيل لوقا اصحاح 24 ارجو تفتحوا الكتاب معايا وتتابعوا القصه جت من اول الايه 13 يقول واذا اثنان منهم منهم يعني من احباء المسيح من اتباعه من تلامذته كانا منطلقين في ذلك اليوم الى قرية بعيدة عن اورشليم ستين غلوة اسمها عمواس كلمة منطلقين يعني بيجروا بيجروا لانهم عايزين يهربوا من اورشليم المكان المتوتر السخن اللي بيغلي واللي بيمثل بالنسبة ليهم خطر على حياتهم كأنهم بيقولوا المسيح صاحب المعجزات وصاحب القوة قدروا عليه واخدوه اهانوه جلدوه حكموا عليه بالموت وصلبوه مات اذا كانوا عملوا كده في المسيح هيعملوا فينا ايه ده احنا كنا بنتدارى في ظله وكنا بنتقوى بيه وبنحتمي فيه فاذا كان هو عملوا فيه كده هيعملوا فينا ايه ده هيمصمصونا احياء عشان كده انطلق في ذلك اليوم الى قرية بعيدة عن اورشليم ستين غلوة ستين غلوة دي يعني حوالي 12 كيلو متر يعني تقريبا يستغرقوا ساعتين مشي لو الواحد ماشي ماشية جد كده ممكن ياخد ال 12 كيلو دول في ساعتين وال 12 كيلو بيساوي سبعة ونص ميل ميل مقياس اخر غير الكيلو غير الغلو رقم سبعة ونص دوت استهوى واحد من الاباء اللي بيفسره وقال ايه قال رقم سبعة بيرمز للزمان زي ما احنا متفقين سبعة عشان الاسابيع فرقم سبعة يرمز للزمن رقم تمانية يرمز للابدية فبيقول هم في سبعة ونص معناها ايه لسه بيتأرجحوا بين الزمان والأبدية خرجوا بره حدود الزمن لكن لسه ما دخلوش في الأبدية عرفوا المسيح لكن لسه ما صدقوش القيامة بعدوا عن أورشليم تفكرنا بالقصة اللي قالها السيد المسيح عن الراجل اللي كان نازل من اورشليم الى اريحة وقابلوه الناس اللصوص وجرحوه وانقذوا السامر الصالح لماذا تبعد يا اخي عن اورشليم اورشليم تمثل المدينة المقدسة العلاقة مع الله الكنيسة ايه اللي يخليك تسيب الكنيسة وتروح عمواس ايه اللي يخليك تهرب من ربنا يقول ايه اللي يخليك تسيب اورشليم وتروح امواس ايه اللي يخليك تتخلى عن الصليب انتوا خايفين يصلبوكم او يجلدوكم او يضطهدوكم ما السيد المسيح وضع الصليب شرط للتلمذة ان اراد احد ان يكون لي تلميذا يحمل صليب ويتبعني كثير مننا يهرب من الضيقة لعلكم تتذكروا الكلمة التي قالها الانبا بول اول السواح الكلمة الوحيدة اللي ذكرت عنه يقول لك من يهرب من الضيقة يهرب من الله لكن على اي الاحوال حتى وهم هربانين من اورشليم كان فيهم حاجة كويسة ايه الحاجة كويسة في الاية 14 كانا يتكلمان بعضهما مع بعض عن جميع هذه الحوادث موضوع المسيح كان شغلهم بيتكلموا مع بعض عن السيد المسيح انت لما بتتقابل مع اصحابك ومع قرايبك ايه الموضوع اللي بيشغل بالك وتتكلم فيه هل بتتكلم في مواضيع في السياسة ومواضيع عن الحرب وموضوع عن الغلاء ولا بتتكلم عن المسيح كان يتكلمان بعضهما مع بعض عن جميع هذه الحوادث عشان كده استحقوا الآية اللي بعديها وفيما هما يتكلمان ويتحاوران اقترب إليهما يسوع بنفسه حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي هناك أكون في وسطهم يا ريت عندما نجتمع معا نجتمع باسم المسيح هتلاقي على طول المسيح يقترب ويمشي معك اقترب اليهما يسوع نفسه وكان يمشي معهما طوبى للانسان اللي يتمشى والمسيح يتمشى معاه الحياة هيبقى ليها طعم تاني لو كنت انت ماشي في الشارع والمسيح ماشي جنبك سواء رايح شغلك او رايح خدمتك او راجع بيتك او حتى رايح تتفسح عندما تنشغل بالمسيح ينشغل المسيح بك حتى لو انت واخد مراتك وعيالك وطالعين تتفسحوا هيطلع المسيح يتفسح معاك لانه عمل كده مع تلامذته مش في قصه من القصص اللي جت في العهد الجديد في الاناجيل ان في يوم السبت كان المسيح بيتمشى مع التلاميذ في وسط الحقول ساعة لما ارطفوا سنابل واكلوا وانتقدوهم يوم الاجازة وطالعين يعملوا خلوة ورحلة ترفيهية عن الناس المسيح يشاركك في كل حياتك ادي كمان اتنين مسافرين المسيح سافر معاهم عشان كده احنا بنقول في أشية المسافرين اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح يشترك معك بينما كان السيد المسيح يمشي معهما يقول ولكن امسكت اعينهما عن معرفته امسكت اعينهما عن معرفته بتدبير الهي هو قاصد الناس تستغرب وتقول ازاي كان يظهر وما يعرفهوش دول تلامذته احبائه ازاي المجدليه ما تعرفهوش هو كان قاصد قاصد ان العينين ما تشوفش الحقيقه علشان يديهم فرصه يتحاوروا معاه ويستدرجهم الى الايمان بطريقه متدرجه مش يفاجئهم المسيح لا يريد ان يكون ايماننا ايمانا غيبيا نتيجة واحد شاف رؤية امن بالمسيح ما ينفعش لازم ناخد وندي ويشرح لهم ويقنعهم المسيحية ليست ديانة غيبيات ما هو لو كان ظهر لهم مرة واحدة كان قالوا له خلاص احنا امنا فقال لهم لا استنوا قبل ما تأمنوا نتفاهم ويجيب لهم ايات ويشرح لهم ويقنعهم حاجة بالعقل عايز يرسي قاعدة ان الايمان المسيحي مبني على برهان مش تعرفها كده وما تتكلمش ما تناقش ده لابد تاخد وتدي المسيح بنفسه ظهر معاه ليهم ياخد ويدي امسكت اعينهما عن معرفته لانه ايضا كان يظهر بالجسد الممجد الجسد الممجد هو نفس الجسد اللي اندفن بيه بس اخذ طبيعة جديدة خلت فيه شكل عجيب وشه منور زيادة الجمال اكثر بهاء من ايام ما كان قبل الصليب او في الصليب المنظر الوحش اللي شافوه على الصليب اتمسح كله لم يتبقى الا اثار المسامير والحربة عشان كده ما عرفوهوش تعرف زي ما يكون واحد مثلا عيان واصفر وخاسس مصفوط كده وانت تشوفه تقول مين ده يقول لك عم فلان قال لا عم فلان ماله اتغير كده قال بعد عنك ما هو عيان وقال له اتغير تخيل العكس بقى انت شفته تعبان خالص كده وتاني يوم لقيته جسمه سمين ومورد وحلو تقول ايه اللي حصل له يقول لك معجزه فالمسيح يوم الجمعة كان شكله وحش ما يتشافش لا منظر له ولا جمال يوم الاحد كان حاجة تانية وفكركم احنا في الابدية هنشوفه بمنظر التواضع اللي كان جه على الارض ده هنشوفه في المجد ده يوحنا الحبيب اللي كان قاعد جنبه في العشاء السري وسند راسه على صدره وكان اخر دلال عندما رآه في سفر الرؤيا سقط على وجهه وقال له قوم ما تخافش ده انا اللي كنت انت قاعد جنبي طب ايه سبحان المغير الاحوال يقول له انا كنت الاول في جسد التواضع الان في جسد المجد عشان كده ما كانش سهولة يتعرفوا عليه امسكت اعينهما عن معرفته هل انت عيناك ممسكتان عن معرفة المسيح يا مناس مقفلة قلبها يبقى الحقائق قدامها زي عين الشمس وهو مش عايز مش عايز يؤمن لألا حياته تتشوشر هو مستقر على كده هو عايز يعيش كده يظهر له المسيح مثل الشمس والايمان المسيحي معلن له هو مش عايز امسكت اعينهما عن معرفته كمان شويتين هتسمعوا آية بقى جميلة حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب احنا محتاجين المسيح يفتح عينينا ويفتح ذهننا أرجوك عندما تقرأ الكتاب المقدس قل له يا رب افتح عيني لتأمل عجائب من شريعتك وتقول له يا رب افتح ذهني لأفهم الكتب لأن أحيانا واحد يقرأ الكتاب المقدس يحس إنه طلاسم مش فاهم حاجة ابتدى المسيح هو اللي يجر معاهم الكلام فقال لهما ما هذا الكلام الذي تتطارقان به وانتما ماشيان عابسين بكل تاكيد المسيح يعرف تماما في مكان يتكلمان لكن هو كان قاصد يجرجرهم في الكلام علشان يفتح باب الحوار زي لما جه عند لعازر وقال اين وضعتموه بقى اللي قادر يقوم الميت بعد اربع ايام ما يعرفش هو فين هو بيسأل عشان يفتح باب الحوار زي لما سأل زمان ادم قال له اين انت طب ما انت عارف عايزه يتكلم وسأل قايين اين هابيل اخوك طب ما انت عارف انا عايزه يتكلم الله يريدك ان تتكلم معه هو يعرف كل شيء ويعرف احتياجاتنا قبل ان نسأله لكن عايزنا نتكلم معاه قال لهم انتوا بتتكلموا في ايه ومالكم زعلانين عابسين يعني مكشرين وزعلانين وحزانة الانسان المسيح يجب ان يكون دائما فرحان انت ليه عابس ليه معبس الوجه مسيح الانسان المسيحي دايما فرحان بالمسيح اقول له يا رب يسوع معاهم حق يكونوا عابسين لانهما لم يكتشفا القيامه بعد لكن اول ما شافوه فرح يقول لك ففرح التلاميذ اذ راوا الرب مصدر بهجتنا وفرحتنا هو المسيح قال لنا كده أنتم ستحزنون والعالم يفرح وبعدين يقول ولكني أعود فأراكم فتفرحون ولا ينزع أحد فرحكم منكم إذا وجدت نفسك عابسا حزينا اعرف إن في حاجة غلط المسيح مش في حياتك دور عليه لو هو في حياتك هتلاقي نفسك فرحان دايما الكتاب يقول افرحوا كل حين وأقول أيضا افرحوا افرحوا في الرب اوعى الحزن ياخد منك او يسيطر عليك فاجاب احدهما الذي اسمه كليوباس وقال له هل انت متغرب وحدك في اورشليم ولم تعلم الامور التي حدثت فيها في هذه الايام هنا ذكر اسم واحد من الاثنين وهو كليوباس ومعظم المفسرين بيخمنوا ان التاني يكون لوقا يقولوا ان طالما ما ذكرش الاسم التاني يبقى هو وكنوع من الاتضاع ما حبش يذكر اسمه خصوصا ان معلمنا لوقا هو الوحيد الذي كتب تفاصيل هذه القصة تحس انه كان حاضر وايضا هذه من عادة ابائنا الرسل ما عدا بولس لما يكتبوا حاجة ما يكتبوش أساميهم يقولوا مثلا يوحنا يقول التلميذ الذي كان يسوع يحبه فهنا ما جابش اسم يتعلمنا ان احنا الواحد لا يمجد ذاته يمجد المسيح فقط ويمجد الاخرين مفيش مانع الواحد يمدح الاخرين لكن يقول سفر الأمثال ليمدحك الغريب لا فمك كليوباس قال له هو أنت جاي لوحدك كده متغرب في أورشليم مش دريان باللي بيحصل كأنه بيقول له أنا مستغرب ازاي انت تسألنا احنا بنتكلم في ايه هو في حد في اليومين دول بيتكلم في حاجة غير المسيح اللي اتصلب ده موضوع الساعة هو انت غريب هل انت متغرب وحدك في اورشليم رب يسوع هل انت متغرب وحدك في اورشليم اورشليم مدينه الملك العظيم جاء اليها المسيح فصار فعلا متغرب وحده يقول دست المعصره وحدي ومن الشعوب لم يكن معي احد بكى على اورشليم وقال لها اه لو كنت تعرفين زمان افتقادك المسيح كان في وادي وهم كلهم في وادي فكان فعلا متغربا وحده في اورشليم كليوباس ما قالش هذه الكلمة عبثا ولكنه نطقها فعلا بالروح القدس هو انت فعلا متغرب لوحدك في اورشليم لا انت حاسس بينا ولا احنا حاسين بيك يقول انا حاسس بيكوا بس انتوا اللي مش داريانين المسيح كان يتكلم في حاجة وهم فاهمين حاجة تانية خالص فالسيد المسيح استكمالا للحوار قال لهم وما هي ايه الامور يعني اللي حصلت في اورشليم في هذه الايام يعني ايه اللي حصل فقال المختصة بيسوع الناصري الذي كان انسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول امام الله وجميع الشعب كان كل ايمانهم لغايه هذا الحد ان يسوع انسان نبي هو استعلن انه الله الظاهر في الجسد بالقيامه من الاموات قبل كده ما كانوش لسه عارفين فقالوا له ان يسوع ده كان انسان نبي يوم احد الشعانين عندما دخل المسيح اورشليم في موكب عظيم الجموع سالت من هذا فقالوا هذا يسوع النبي الذي من الناصره ولما اقام المسيح ابن الارمله في مدينه نايين قالوا قد افتقد الله شعبه وقام فينا نبي عظيم نبي اخر حدود ايمانهم انه هو نبي والمرأة السامرية قالت له يا سيد ارى انك نبي ولما اشبع المسيح الجموع من خمسة ارغفة وسمكتين قالوا هذا هو النبي الاتي الى العالم وكانوا مزمعين ان يأتوا ويختطفوه ويجعلوه ملكا المسيح هو الله الظاهر في الجسد ولكن لانه ظهر في الجسد وصار انسان انسان حقيقي مش خيال يعني ما كانش الجسد اللي, اللي تجسد بيه مجرد بدله لبسها لكن كان اتحاد كامل بالطبيعه البشريه عشان كده كان انسان من ضمن القابه وهو انسان انه نبي مفيش ما يمنع وانه رئيس كهنه وانه ملك ده ما يمنعش ان هو في الاصل كمان هو الله بالحقيقه لكن هم كانوا شايفين جزء من الحقيقه مش شايفين الباقي شايفين انه انسان نبي مقتدرا في الفعل والقول امام الله وجميع الشعب كلمه مقتدر في الفعل معناها يقدر يعمل اي حاجة شفناه وهو بيهد الرياح وبيأمر السمك يتجمع في الشبك وشفناه وهو بكلمة بيحول الماء الى خمر في عرس قانا الجليل وشفناه وهو بالكلمة بيشفي الابرص ويقيم الميت ويشفي المفلوج ويشفي المولود اعمى مقتدر في الفعل مفيش حاجة عصيت عليه وايضا مقتدر في القول لان ياما سمعنا وعاظ وياما سمعنا كتبة وفريسيين بيعلموا لكن هو كان حاجة تانية خالص كان يتكلم كمن له سلطان وليس كالكتبة مقتدر في القول لما يتكلم يملك مسامع وقلوب السامعين فالكلمة بتاعته فيها اقتدار امام الله وجميع الشعب كانهم بيتحسروا بيتحسروا على المسيح اللي هم شافوه كان مقتدر في الفعل والقول حصل له ايه ده يقول كيف اسلمه رؤساء الكهنة وحكامنا لقضاء الموت وصلبوه وانطفى الامل ونحن كنا نرجو انه هو المزمع ان يفدي اسرائيل كلمة كنا دي يعني معناها كان زمان وجبر كان امل وانطفى فعل ماضي كنا نرجو كان عندنا امل انه هو المزمع ان يفدي اسرائيل انا هبرق للتلميذين دول واقول لهم هو لسه ما فداش اسرائيل ما فداه يوم الجمعه يقولوا لا احنا فاهمين فداء اسرائيل معناها التحرير من سلطان الرومان كنا متخيلين ان يسوع هذا المقتدر في الفعل والقول هيقدر يطرد الرومان ويعيد مملكة ابينا داوود عشان كده لما اتولد يوحنا المعمدان ابوه قال له ايه ابو زكريا قال له لتعطي شعبه معرفة الخلاص بس بطريقة جديدة بمغفرة خطاياه شعبه كان يفهم ان الخلاص هو النصرة في الحرب المسيح جاء بمفهوم جديد هم مش قادرين يستوعبوه ان الخلاص هو بمغفرة الخطايا وجاء يوحنا المعمدان يمهد لهذا المفهوم اللي ما كانش عندهم خالص فكرة عنه جاء ليعطي شعبه معرفة الخلاص بطريقة جديدة هي مغفرة خطاياه يوحنا خلص رسالته ومشي وما فهموش والمسيح ما خلص رسالته واتصلب ومات وما فهموش ولسه دلوقتي بيقولوا للمسيح كنا نرجو انه هو المزمع ان يفدي اسرائيل كان السيد المسيح يقول لهم صحوا النوم ما هو فعلا فدى اسرائيل انتوا مش واخدين بالكم ولكن مع هذا كله هنا بيكملوا كلامهم اليوم له ثلاثة ايام منذ حدث ذلك يعني ايه قصدكم يقولوا يعني كنا متخيلين في الثلاث ايام دي يحصل اي حاجة حصلش بل بعض النساء منا حيرننا حيرونا اذ كنا باكرا عند القبر ولما لم يجدن جسده اتينا قائلات انهن راينا منظر ملائكه قالوا انه حي ومضى قوم من الذين معنا الى القبر فوجدوا هكذا كما قالت ايضا النساء واما هو فلم يروه كل الكلام فيه نبرة الايه شك حبة ستات مننا حيرونا وراحوا قالوا ان هم شافوا منظر ملائكة وقالوا ان الملائكة قالوا انه حي وبعدين حبة من عندنا يقصد بيهم بطرس ويوحنا راحوا شافوا القبر فاضي لكن ما شافوش المسيح فقال لهما بقى ايه ايها الغبيان والبطيء القلوب في الايمان بجميع ما تكلم به الانبياء المسيح وبخ عدم ايمانهم وبطء التفكير انتوا ازاي ما امنتوش بجميع ما تكلم به الانبياء اما كان ينبغي ان المسيح يتالم بهذا ويدخل الى مجده كلمة ينبغي يعني كان حتما أن المسيح يموت ويقوم هم جاي ليه؟ هو قال لأجل هذه الساعة أتيت هو جاي عشان يعمل معجزات ويمشي ده هو أساسا جاي عشان يصلب من أجل هذه الساعة أتيت انتوا ما كنتوش فاهمين كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهما الأمور المختصة به في جميع الكتب قال لكم إيه يا كليوباس قال لكم إيه يا لوقا قال لهم إيه قال لهم أضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه يقول لهم انتوا ناسيين النبوة دي بتاعت نسل المرء يسحق رأس الحية وهي تسحق عقبه انتم ناسيين ذبح اسحاق كإشارة لموت المسيح انتم ناسيين لما اسحاق بارك يعقوب وقال له في الكلام كلام يخص المسيح ارجو الناس اللي حضروا معايا تفسير التكوين يفتكروا انتوا ناسيين لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى ياتي شيلون وله يكون خضوع شعوب رابطا بالكرمة جحشه بالجفن ابن أتانه غسل بالخمر لباسه دم العنب ثوبه ناسيين ناسيين الحية النحاسية اللي رفعها موسى عشان تشفي كل انسان لدغ من الحية المهلكة وانا نفسي قلت لكم طبعا المسيح ما قالوش انا نفسي لان كان لسه مش عارفين هو المسيح يقول لهم والمسيح نفسه قال لكم كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان انتوا ناسيين ناسيين لما موسى قال نبيا مثلي أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه فيكلمه بكل ما أوصيه به ناسين في سفر المزامير لما قال فرح قلبي وتهلل لساني جسدي أيضا يسكن مطمئنا لأنك لن تترك نفسي في الهاوية لن تدع تقيك يرى فسادا تعرفني سبل الحياة يقول لهم هو المزمور ده داود قاله على مين على نفسه اذا كان على نفسه هو مات ودخل في الهاوية وجسده عاين فسادا وقبره موجود عندنا امال قال الكلام ده على مين مش قالوا على المسيح اللي انتم مش مصدقين انه جسده هيسكن مطمئنا يعني يندفن ولن تترك نفسي في الهوية عن الأم انتوا ناسيين المزمور اللي بيقول إلهي إلهي لماذا تركتني ويتقال فيه كل الذين يرونني يستهزئون بي يفغرون الشفاه وينغضون الرأس قائلين اتكل على الرب فلينجيه لينقذه لأنه سر به واتقال في هذا المزمور كالماء سكبت انفصلت كل عظامي صار قلبي كالشمع قد ذاب في وسط امعائي يتقال في المزمور ثقبوا يدي ورجلي احصي كل عظامي يقسمون ثيابي بينهم على لباسي يقترعون يقول لهم الكلام ده داود قاله عن نفسه يقولوا ما حصلش مع داود طب انتم مش شايفين ان محدش اتثقبت ايديه ورجليه غير المسيح يبرقوا يقولوا ايوه الكلام ده مظبوط احنا مش واخدين بالنا ليه يقول لهم ناسيين الآية اللي فيها هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل ناسيين الآية اللي بتقول ويكون مقدسا وحجر صدمة وصخرة عصرة لبني إسرائيل وفخا وشركا لسكان أورشليم ناسيين الآية بتقول الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور المسيح نزل بنوره للجحيم عشان يطلع اللي كانوا في أرض ظلال الموت ناسيين الآية اللي بتقول لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام ناسيين الآية اللي بتقول يخرج قضيب من جذع يسى وينبت غصن من أصوله ويكون في ذلك اليوم أن أصل يسى القائم راية للشعوب إياه تطلب الأمم ويكون محله مجدا نقول إيه ولا إيه ده الواحد لو مسك العهد القديم هيلاقي ما بين كل آية وآية في إشارة للمسيح ده عندك إصحاحات بالكاملها خصوصا في أشعياء زي إصحاح 53 يطول الوقت لو قعدت أقرأ لكم وأشرح لكم إزاي الكلام فيه إشارات في منتهى الوضوح للمسيح وفي أرمية يقولها أيام تأتي يقول الرب أقيم لداود غصن بر فيملك ملك وينجح ويجري حقا وعدلا في الأرض في أيامه يخلص يهوذا ويسكن إسرائيل آمنا وهذا هو اسمه الذي يدعونه الرب بالرنى كل العهد القديم يتكلم عن المسيح عدد لا حصر له وزي ما درست معاكم التكوين بربنا يدينا وقت نقدر ندرس بيت الأسفار وتشوف المسيح واضحا في كل سفر في كل حدث وهناك آية في منتهى الوضوح في سفر هوشع يقول هلم نرجع إلى الرب لأنه هو افترس فيشفينا ضرب فيكبرنا يحيينا بعد يومين وفي اليوم الثالث يقيمنا فنحيا أمامه أنا متأكد المسيح قاعد يقول لهم على الآيات دي وهم قاعدين مبرئين بيقولوا مش معقول كنا مش واخدين بالنا من كل هذا الكلام الجميل ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهم الأمور المختصة به في جميع الكتب يا ريتك يا معلمنا لؤى كنت كتبت حاجة من الحاجات اللي قالها المسيح يقول أنا قاصد الروح القدس منعني إني أكتب تفاصيل علشان ادي فرصة, فرصة للوعاظ والمتأملين والكارزين والمفسرين ياخدوا راحتهم يفسروا ما لو كان المسيح قال كان قفل علينا هنقول ايه بعد ما المسيح قال فادانا الفرصة لكن عايز اؤكد لكم ان كل ما قاله المسيح مش ممكن كلمة منه تكون ضاعت حتى اللي ما اتكتبش موجود تقليد شفاهي في الكنيسة التفاسير قعدوا ماشيين ساعتين يسمعوا تفسير كتاب المقدس من المسيح نفسه انا بحقد عليهم ساعتين ماشيين في مشوار المسيح يفسر لهما الكتاب المقدس ثم اقتربوا الى القرية التي كان منطلقين اليها وهو تظاهر كانه منطلق الى مكان ابعد قالوا له احنا وصلنا قال لهم طب اتفضلوا انتوا بقى انا اشوف حالي فألزماه قائلين امكث معنا طبعا هو حد في الدنيا يسمع المسيح ويسيبه بسهولة امكث معنا خليك معانا كلامك حلو لو قعدت معانا هنكمل الشرح ونفهم حاجات كتير ما كناش عارفينها ده احنا كنا تلامذة للمسيح وما عرفناش الحاجات دي انت جبتها من فين يا راجل يا غريب انت جبت من فين الكلام الحلو ده مش عارفين ان هو المسيح كلمة ألزماه بالدخول إليهم هو نوع من حب ضيافة الغرباء لا تنسوا إضافة الغرباء لأن بها أضاف أناس ملائكة وهم لا يعرفون هنا الناس دول مش عارفين ان ده المسيح لكنهم استضافوه واكتشفوا عامل زي قصة الأنبا بشوي لو انت استضفت انسان غريب قد يكون هو ده المسيح ألزماه قائلين امكث معنا يا ريتك النهارده تلزم المسيح تقول له امكث معي يقول لك لا مش فضيلك قول له لا لا اتركك ان لم تباركني ألزماه كلمة ألزماه دي لذيذ اقعد اتحايل عليه وامسك فيه قوي بصراحة بصراحة بيبقى المسيح نفسه يدخل بس ايه بيتقل علينا يعني فيعمل نفسه مش هيدخل فانت تقول له لا لازم تدخل لازم تدخل يقول يعني ما دام انت مسكت فيا قوي كده هدخل بقى وامر لله هو يحب يبقى معانا بس في نفس الوقت يحب ان احنا نطلبه ونطلبه بالحاح علامة الحب ألزماه قائلين امكث معنا لأنه نحو المساء وقد مال النهار لو سبتنا الدنيا هتضلم لو دخلت هيبقى المساء نور فدخل ليمكث معهما فلما اتكأ معهما أخذ خبزا وبارك وكسر وناولهما منظر عجيب كان فعل دول أخذ وبارك وكسر وناول ده القداس أخذ خبزا على يديه الطاهرتين وباركهما وكسرهما وقال خذوا كلوا منظر الافخارستي وان كان في اباء بيشرحوا يقولوا ده ما كانتش افخارستي دي لان ما كانش فيه كاس كان خبز بس لكن نفس المنظر نبه ذهنهم مين اللي بياخد الخبز ويبارك ويكسر ويناول ده المسيح نفس المنظر اللي شافوه في معجزة اشباع الدموع لما اخذ الخبز وبارك وقسم واعطى التلاميذ والتلاميذ اعطوا الجموع فانفتحت اعينهما وعرفاه ثم اختفى عنهما انفتحت اعينهما لما كسر الخبز واكلهم وانت برضه هتنفتح عينيك وتعرف المسيح عن حق لو كنت بتتناول جسد الرب ودمه هي دي الوسيلة اللي تخليك تعرف ربنا خلي بالكم كلمة يعرف في الكتاب المقدس بتستخدم في العلاقات الزواجية اللي فيها اتحاد بين الرجل ومراته يقول لك عرف آدم امرأته حواء فالمعرفة مش معرفة ذهن معرفة اتحاد إذا كنت عايز تعرف ربنا لازم تتحد بيه طب احنا هنتحد بيه في ايه؟ سر التناول لما تاكل جسده تشرب دمه يقول من ياكل جسد يشرب دم يثبت فيا وانا فيه تعرف انفتحت اعينهما وعرفاه ثم اختفى عنهما فقال بعضهما لبعض ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا إذ كان يكلمنا في الطريق ويوضح لنا الكتب ابتدوا ينتبهوا لنفسهم فقام في تلك الساعة ورجع إلى أورشليم المشوار اللي أخدوه ساعتين رايحين ممكن يكونوا أخدوه إيه جري في نص ساعة راجعين فرحانين بقى كانوا خارجين من أورشليم في خوف وهروب ورجعوا إليها في فرح في الأول أعطوا ظهرهم لأورشليم دلوقتي أعطوا ظهرهم لعمواس بدأوا يتجهوا تاني إلى المدينة المقدسة لما رجعوا وجد الأحد عشر مجتمعين هم والذين معهم الذين معهم بقية الناس بقى التلاميذ وغيره وهم يقولون أن الرب قام بالحقيقة